السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا رسول الله النهاردة الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن أخطر لحظة في حياتك وحياة البشرية كلها هنختار هنتكلم عن أخطر حدث في حياة الكرة الأرضية كلها هنتكلم عن اللحظة اللي ربنا اصطفاك فيها واختارك فيها وكلفك فيها انك انت تغير الدنيا كلها تغير وثن وثن تغير قلب قلب وتطهره هنتكلم عن اللحظة اللي ربنا سبحانه وتعالى حملك بمهمة فيها لو نزلت على الجبال الجبال ما تحتملهاش النهاردة يا جماعة هنتكلم ان شاء الله عن بدء الوحي هنتكلم عن لحظة نزول جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحظة اللي السماء اتصلت فيها بالارض بعد 600 سنة عطش لنور الله ووحي الله وتوجيه الله سبحانه وتعالى هنتكلم من اول ما النبي طلع الجبل لحد ما النبي نزل من على الجبل وما طلعش تاني طول عمره ابدا عليه الصلاه والسلام ازاي ازاي نبي مستحيل في الفضول والحرب والسفر والتجاره وخديجه واولاده وعلاقاته ازاي وسط الدنيا دي كلها يسيب الدنيا ويطلع على الجبل ايه اللي طلعه ما حدش سال نفسه ازاي ده كان في مجتمع كله شرك ما فيش فيه عباده ما حدش بيقول له اعبد ربنا لما ربنا يريد قلب انسان بيجيبه ازاي لو ربنا اراد قلبك هيجيبك ازاي وهيجيب قلبك ازاي اول حاجه تهز قلب النبي عليه الصلاه والسلام اني لاعلم حجرا كان يسلم علي في مكه وهو ماشي مره رايح في سفر في تجاره في اي مكان وهو في مكان لوحده فجاه يسمع السلام عليك يا محمد السلام عليك يا محمد مين اللي عارفني هنا مين اللي بيكلمني ده مفيش بشر اصلا مين اللي بيتكلم الصوت جاي من ناحيه حجر النبي عليه الصلاه والسلام يسال نفسه معقوله الحجر ينطق ويتكلم عشان انا ويكلمني انا يجي النبي مره ثانيه وثالثه من نفس المكان يعدي يلاقي نفس الصوت طالع من نفس الحجر السلام عليك يا محمد الحجر بيتكلم مين اللي خلى الحجر يتكلم ربنا خلى الحجر يتكلم والسلام ده معناه حب الحجر ده ممكن يكون بيحبني الحجر ده ممكن يكون عارفني انا وليه ربنا يعمل معايا كده تاني حاجه تهز قلب النبي عليه الصلاه والسلام لما يبدا ينام يشوف رؤى يصحى الصبح تتحقق كفلق الصبح بالظبط تخيل انك انت تشوف ان في زلزال هيحصل تصحى تقول للناس تاني يوم يحصل زلزال ايه الاكرام ده تخيل نظره الناس ليك هيبقى شكلها ايه يا رب الرسائل اللي بتتبعت لي دي بتتبعت لي ليه والاكرام اللي انا بتكرم بيه وسط الناس ده مش معنى انا دي رسائل حبيب لحبيب الرسائل دي مين اللي بيبعتها لي ربنا وبيبعتها لي انا ليه واشمعنى انا بالذات واشمعنى انا ست شهور يشوف هذه الرؤى النبي بيقول النبوه الرؤى الصادقه جزء من 46 جزء من النبوه والنبي شاف الرؤى ست شهور ورسالته 23 سنه الامام ابن القيم رضي الله رحمه الله بيقول عشان كده كانت فتره الرؤى جزء من 46 جزء من نبوه الرسول عليه الصلاه والسلام يبدا الزلزالين دول يهزوا قلب النبي ويبداوا يغيروه يبدا حب الله يتفجر في قلب النبي اللي خلى الحجر يسلم عليا اللي خلاني اشوف الرؤى ده هي كلها يبدا الحب يتفجر في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبدا الشوق والانس بالله يزيد في قلبه ويبدا يزهد في الدنيا وحلف الفضول والتجاره وكل الدنيا واللي فيها ويبدا عليه الصلاه والسلام بدايته حب الله يا جماعه دي بدايه النبي دي بدايه الاسلام دي بدايه العلاقه الصحيحه مع الله بداية ديننا كانت حب بداية ديننا كانت عاطفة حب رهيبة ملت قلب قلب قلب النبي تجاه الله وخلته يسيب الدنيا كلها عليه الصلاة والسلام نفس بداية مريم لما ربنا قال إذ اتخذت من أهلها مكانا شرقيا انتبذت من أهلها سابت أهلها سابت أحب الناس إليها وراحت لمكان عند شروق الشمس يفكرها يفكرها مع كل طلعة شمس بعظمة ربنا فاتخذت من دونهم حجابا مش عايزة حد يشوفني ولا عايزة أشوف حد أنا عاوزاك أنت يا رب بداية بدايه علاقه الفتح مع الله حب الله قد ايه في قلبك من حب الله سبحانه وتعالى بعد كده النبي عليه الصلاه والسلام يبدا يمشي ويبعد عن مكه ويفضل ماشي كيلو 2 5 10 15 كيلو لغايه ما يلاقي نفسه قدام جبل اشمعنى الجبل ده ده ترتيب من فوق ربنا اللي قدر رجلين النبي يفضل طالع على الجبل ساعه ونص لغايه ما يلاقي في الاخر غار صغير يا دوبك يكفيه هو عليه الصلاه والسلام يقعد فيه يفاجئ انه شايف الكعبه منه منه مش عارف النبي عليه الصلاه والسلام ان المكان ده هيبقى اخطر مكان هيشهد اخطر حدث على وجه الارض النبي ما كانش عارف وقتها ان الغار ده هو اللي ربنا اصطفاه لاول مره هيتنزل فيه كلام الله القران على الارض كلها ويبدا يعبد ربنا اشمعنى يا جماعه اشمعنى النبي يختار جبل لان الجبل ده اعلى مكان في الارض قريب من السماء اكتر مكان الانسان يحس فيه انه قريب من ربنا من حب الله واشمعنى ربنا اختار له جبل نفس بدايه سيدنا ابراهيم ايام ما جه للكعبه وكانت لسه كل اللي حواليها جبال نفس البدايه ليه الجبل الجبل تقدر تشوف السماء مفتوحه من فوقك تشوف عظمه ملكوت الله في التدبر ومن تحت تشوف الناس قد النقط يحتقر تحتقر قلبك الدنيا واللي فيها اللي جرب قبل كده يصلي على جبل عارف يعني ايه صلاه على جبل ويعني ايه تدبر على جبل طب واشمعنى حراء اشمعنى غار حراء لانه يقدر يشوف الكعبه منه لانه عالي جدا ولان غار حراء مفيش طرق تجاره من تحته كانت الدنيا مهجوره هو وربنا وبس سبحانه وتعالى واشمعنى غار لان الغار ده حته في جبل مفيش دنيا مفيش زينه مفيش غير ربنا وبس سبحانه وتعالى وغار ضيق عشان يبقى في خلوه تامه مع الله سبحانه وتعالى ويبدا يتفجر معاني حب الله في قلب النبي جوه الغار الصغير الصخري دهوت وفي عز الجبل وفي عز الليل وفوق الجبل يبدا النبي يبص للسماء ويزيد في قلبه عظمه الخالق مع نجوم السماء في الصحراء في الليل ويبدا يبص لتحت ويزيد في قلبه احتقار المخلوق ويبدا حب الله يزيد والانس بالله يزيد وتعظيم الله يزيد لدرجه انه عاد ينزل يجيب زاد ويطلع تاني عليه الصلاه والسلام ما عادش في حاجه من الدنيا بترجعه ولا تعطله عن ربنا ما عادش في حاجه في الدنيا بتشغله عن حب ربنا خديجه ما عطلتوش خديجه سندته وشجعته ووقفت معاه اوعي اوعي تبقى عنصر تعطيل لجوزك ابدا في الدنيا خديجه كانت ممكن تشوف احيانا غار جنبه وتعبد ربنا في ايه الرسول يا جماعه الدنيا ما كانتش بتنزله ليها هو اللي كان بيطلع كل اللي حواليه خديجه طلعت لما احتكت برسول الله صلى الله عليه وسلم خديجه طلعت الرسول طلعها ما كسرش السلم اللي بينه وبين الدنيا زي جريج العابد ولكن خلى الناس كلها تطلع وتبقى عباد زيه عليه الصلاه والسلام ويزيد الحب في قلب النبي لدرجه انه خلاص ما عادش بيقدر بقى ينزل يجيب زاد الليالي ذوات العدد ويفضل قاعد ايام طويله على الغار في انسان حب ربنا لدرجه انه عاش على جبل عشان يعبده في انسان حب ربنا لدرجه انه ساب الدنيا واللي فيها في انسان حب ربنا لدرجه انه هو عايز يعيش حياته في خلوه مع الله كل هذا الحب يا رسول الله كل هذا الحب يا حبيب الله لماذا محمد ويبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب يزيد واخر مره يطلع فيها على الغار اخر مره قبل البعثه وكنا في شهر رمضان رمضان البدايه يا جماعه رمضان بدايتنا يا جماعه رمضان بدايه البعثه رمضان بدايه تفجر الهدايه في الارض خلي رمضان بدايتك خلي رمضان بدايه هدايتك خلي رمضان بدايه علاقتك مع الله خلي اقوى رمضان في حياتك الرسول عليه السلام الشوق في قلبه زاد لدرجه ما عادتش تحتمل والاختناق من الواقع اللي حواليه زاد لدرجه رهيبه الرسول بص للواقع حواليه القتل زاد لدرجه الاخ يقتل اخوه والظلم زاد لدرجه المراه بقت متاع بيورث والربا زاد لدرجه ان ما عادش في مال حلال والاوثان زادت لدرجه ان الاصنام بقت في كل بيت وفي كل مكان الرسول خلاص اتخنق من الواقع من الواقع اللي حواليه اتخنق من الوضع ويطلع الرسول عليه الصلاه والسلام اخر مره يقعد شهر كامل شهر كامل على غار حراء كان زي الايام دي يا جماعه زي الايام اللي احنا فيها ده اهي الرسول يقعد شهر الرسول الشاب يسيب خديجه زوجته شهر كامل اه عشان ال ال ال الكفار اللي بيشتموا في النبي عليه الصلاه والسلام ويقولوا ان كان عنده الشاهد النبي عليه الصلاه والسلام في عز شبابه كان بيسيب خديجه بالشهر ويطلع على غار حراء يعبد ربنا رسول الله كان لما يعبد ربنا كان بيعبده بكل ذره في كيانه كان بيعبد ربنا بكل ذره في روحه ما بيفتكرش حاجه في الدنيا مع ربنا سبحانه وتعالى ويطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليله 25 رمضان وسط الليل الرهيب وسط ليله في اخر الشهر العربي مفيش قمر ظلام دام الظلام رهيب ورسول الله بيبص في النجوم وبيتدبر في السماء وبيتحنث لمولاه والليل وقت وقت الفتوحات لانه وقت المجاهده لانه وقت القيام لانه وقت المناجاه وفي وسط هذا الليل يصدر الامر الرهيب يجي اللحظه الرهيبه يجي الوقت الموعود يصدر الامر من الله لجبريل من فوق سبع سماوات انه ينزل سبع سماوات لمحمد بن عبد الله الشاب الفقير اليتيم اللي قاعد على غار حراء على جبل النور يصدر امر الجبريل انه ينزل لاول مره بعد 600 سنه من رفع سيدنا عيسى لاول مره اول لقاء بين جبريل ومحمد اول مره السماء هتتصل بالارض بعد 600 سنه اول مره وحي ربنا ونور ربنا هينزل على الارض تاني تاني والنبي عليه الصلاه والسلام قاعد في قمه السكينه ما هوش عارف ان خلاص ان الاعداد تم ان مرحله الصناعه خلصت انه خلاص بقى جاهز لتحمل اعباء الرساله وفجاه الوحي وفجاه يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت الصوت ده جاي منين انا ما فيش حد معايا في الدنيا هنا خالص ويشوف نور يبدا يطلع ويتراءى ليه ايه النور ده وايه الصوت ده مين ده ويبدا يتبين شخص يبدا يتبين حد حواليه النور ده كله وبيقول له يا محمد يا محمد انا انا مين اللي عارف اسمي هنا ومين اللي عارفني ومين اللي يجي لي هنا اصلا والاول مره يبقى محمد امام جبريل عليه الصلاه والسلام لاول مره يفاجئ بسيدنا جبريل لاول مره هيسمع صوت جبريل لاول ليله قدر في الاسلام يا جماعه ليله 25 رمضان اول ليله قدر في الاسلام اول مره اول لقاء بين امين السماء وامين الارض ويسمع صوت جبريل وهو بيقول له اقرا اقرا انا انا عمري ما قريت انا عمري ما اعرف اقرا انا عمري ما مسكت قلم في ايدي ما انا بقارئ انا ما بعرفش اقرا اصلا اقرا ازاي ويمسكه جبريل ويضمه يضمه يضمه لغايه ما يعصر النبي ويعصر صدر النبي عليه الصلاه والسلام فغطني غطني يعني خنقه يعني ضغط على صدره لغايه ما عصر صدره لغايه ما عادش قادر ياخد نفسه حتى بلغ مني الجهد يسيبه جبريل والنبي عليه الصلاه والسلام بينهج من كتر الاجهاد يرجع جبريل يقول له اقرا اقرا ما انا بقارئ انا ما اعرفش اقرا ياخده تاني يغطه تاني يعصره تاني يضم صدره في حضن جبريل تاني يضم ضمه رهيبه والرسول عليه السلام خلاص مش قادر ياخد نفسه عليه الصلاه والسلام ويسيبه تاني يرجع النبي عليه السلام بينهج مش قادر من الاجهاد يرجع جبريل تالت يقول له اقرا ليه يا جماعه ليه البدايه دي ليه ما قالوش من الاول انا جبريل وانت رسول الله ليه من الاول ما قالوش اي حاجه من اولها امر من اولها تكليف من اولها كده ثالث مره ياخده ويعصره ويغط الحبيب عليه الصلاه والسلام ويضم صدر الحبيب عليه الصلاه والسلام ثم يرسله والاول مره يتقري القران على وجه الارض ولاول مره رسول الله يسمع كلام الله سبحانه وتعالى ولاول مره غار حراء يشهد تنزل كلام الله وكتاب الله سبحانه وتعالى وبكل جلال رهيب يبدا جبريل ينزل على قلب رسول الله اول خمس رحمات من رحمات الله للارض كلها لما ربنا سبحانه وتعالى يرسل سيدنا محمد اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وينتهي اللقاء ويصعد جبريل ويسود السكون تاني ويقعد النبي عليه الصلاه والسلام مش عارف ايه اللي حصل كيانه بيتزلزل من جواه الكلام اللي انا سمعته ده انا عمري ما سمعت كلام زي ده ومين ده ده ملاك ولو ملاك ما قاليش ليه ولو ملاك مين اللي بعته ربنا وربنا يبعت لي انا ملاك ليه هو انا نبي من الانبياء انا النبي المنتظر انا اللي هنقذ البشريه ديت ليه ربنا يبعت لي احنا دلوقتي يا جماعه عمر دعوه محمد على الارض حوالي 10 دقائق لسه عمر دعوه محمد على الارض دقائق عمر رسالتنا دقائق لسه عمرها دقائق ليه جبريل غط رسول الله ليه الضم ليه البدايه الصعبه دي كان ربنا بيقول له من الاول هي هي دي البدايه يا محمد وهو ده الطريق يا محمد لازم تعرف ان هو ده الطريق لازم تستحمل لازم تصبر لازم تعرف ان الطريق كده وتستحمل يا محمد الطريق كله كده ليه الغط ده جبريل هو نفسه اللي من 35 سنه نزل وشق صدر النبي النهارده جاي يضم صدر النبي الجهد على قلب النبي عشان قلبه يطلع اطهر قلب لازم صدر النبي كان يتعصر لازم صدر كل واحد مننا يتعصر ينزل منه اي دنيا عشان القل القران لما ينزل على قلبه ينزل على قلب خالي كان لازم قبل قبل ما يقول له الخمس ايات يعصر صدره يفضي صدره من اي شيء في الدنيا عشان كلام ربنا يتنزل على قلب سليم مية في المية ليه عشان برضو الرسول يعرف انه صاحي انت صاحي يا محمد طب ليه ثلاث غطات ليه ثلاث مرات كأن ربنا بيقول له يا محمد انت في فترة الازمة هيعدي عليك ثلاث غطات ثلاث مرات هتبقى كأنك هتتخنق هتعيش في جو خانق هتمر بثلاث ازمات خانقة رهيبة في حياتك وبعد كده الفرج هيجي اول ازمة شعب ابي طالب لما هتاكل انت وولادك ومراتك ورق الشجر تاني ازمة يا محمد عامل حزن لما هتموت خديجة ويموت ابو طالب وتطرد من مكة وتروح الطائف ويدموا رجليك من الطائف ويحاولوا يقتلوك عند الحرم تالت غطى يا محمد لما هيقفلوا سكك الدعوة قدامك ويطرد من مكة وتخرج مهاجر للمدينة ودي هتبقى اخر غطة واخر ازمة خانقة بعدها الفرج والفتح والتمكين يا محمد الفتح مش هيجي غير بعد ازمات وبعد شدائد يا محمد يا ابن عبد الله وليه الوحي ينزل في المكان ده ليه ما نزلش في اي مكان تاني لان ده مكان العباده كان ربنا بيقول له مكان العباده هو مكان الفتح لو عايز ربنا يفتح عليك في حياتك اعبديه لو عايز ربنا يفتح عليك اعظم الفتوحات اعبده بكل ذره في كيانك احنا في رمضان يا جماعه النبي قعد 30 يوم رمضان يعبد ربنا اعبدوه اعبدوه بكل ذره في كيانكم بكل ذره في حياتكم وينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل وبيرتجف بيرتعش ترجف بوادره كل حته فيه بترتجف يرجف فؤاده قلبه بيرتعش يجري على خديجه يجري على خديجه انت لو جوزك حصل له مشكله هيجري عليكي لو جوزك حصل له مشكله هيجي لك انت هيلجا ليك انت هيستشيرك انت دورك ايه خديجه كان همها هو همه وحياتها هي حياته ومشاكلها هي مشاكله تشوف غار جنبه وتعبد ربنا فيه حياه النبي فيها زوجه ما اتجوزش عليها ابدا ولما ماتت ما فكرش يتجوز الا لما عرض عليه وزوجه تانية تزوج معاها اشمعنى خديجه ما اتجوزش معاها لان همها هو همه وحياتها هو حياته يجري على خديجه يجري بيرتعش تفتح الباب يقعد يرتجف ويقول زملوني زملوني زملوني والحبيب كل ذره فيه بترتجف زملوني مش قادر ينطق بعد فتره يهدى يحكي لخديجه اللي حصل ويا لها من زوجه اول كلمه قالتها له كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتطعم المسكين وتحمل الكل وتكسب المعدوم يا محمد ما قالتلوش انك لتتحنس في الغار لا قالت له انت انسان عايش عشان غيرك حياتك كلها الغير غيرك كل همومك هي هموم غيرك لو ربنا اختار نبي هيختار مين غيرك هيختار مين غيرك يا محمد لا يخزيك الله ابدا انت لا يخزيك الله ابدا ليه عملت ايه النبي ما سابش باب من ابواب الخير ما ترقوش عليه الصلاه والسلام خديجه اول واحده قالت لا اله الا الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المراه العظيمه اللي كان لها الدور العظيم في حياه جوزها وتاخد النبي عليه الصلاه والسلام ويطلعوا على ورقه بن نوفل الراجل العجوز 90 سنه اتعمى من السن ومن القرايه الراجل الراجل اللي اختار على الاوثان دين النصرانيه وقاعد وسط التوراه والانجيل طول اليوم وطول عمره تاخده وتدخل قال ورقه بن نوفل يقول له احكي لي ايه اللي حصل لما النبي يقص عليه اللي حصل والوصف اللي شافه واول ما يقول له الخمس ايات اللي نزلوا عليه يصرخ ورقه بن نوفل يصرخ انه الناموس ده جبريل يا محمد ده جبريل اللي كان معاك على الغار ده جبريل يا محمد ده الملك اللي بينزل بالايات وال... والكتب السماويه على الانبياء يا محمد انت نبي انت رسول من عند الله انت اللي ربنا اختارك من وسط الارض دي كلها عشان تبقى رسوله انت اللي ربنا اختارك يا محمد انه الناموس الذي انزل على موسى انه جبريل يا خمس ايات خمس ايات قلبوا كيان ورقه بن نوفل ورقه قاعد قدامه التوراه والانجيل وقاعد وسطهم ليل نهار بس اول ما سمع القران اتزلزل قوه القران يا امه محمد قد ايه معانا كتاب قوته رهيبه زلزل قلب النبي وقلب خديجه وقلب ورقه تاني يا رب تاني يا رب تاني نورك نزل على الارض يا رب تاني يا رب وحيك نزل يا رب يا فرحة كل ذرة على وجه الارض بوحي الله الارض ما كانتش ارض عطشانة يا رب ده كانت قلوب بتموت من 600 سنة يا رب تاني يا رب الحبل اللي مدته لنجاة البشر زمان مدته تاني يا رب الباب اللي الناس وصلت لك منه فتحته تاني يا رب تاني يا رب السلاح اللي اتدمر بيه ابليس نزلته تاني يا رب تاني يا رب النور اللي نور للناس طريقها اليك نزلته تاني يا رب تاني يا رب نور ربنا بيشتغل يا أمة محمد يا ناس نور ربنا نزل تاني كلام ربنا نزل على الأرض تاني نور ربنا بينور لنا طريقنا تاني خمس آيات يا أمة محمد كل آية فيهم قلبت كيان الناس احنا الوقت معانا 6236 آية ولسه زي ما احنا موسى كل آية من القرآن أقوى من شق البحر الموسى موسى كان معاه تسع آيات احنا معانا 6236 آية نتقلب بيها ونقلب بيها العالم بقالكوا سبع ليالي في التراويح ايه اللي اتغير ايه اللي اتقلب يا جماعة ايه اللي اتغير سيدنا ورقة بن نوفل أول من صدق برسول الله يبدأ يهتف يبدأ يصرخ يا ليتني كنت فيها جافعا إذ يخرجك قومك يا ريت نرجع لشبابي تاني ليه عشان تستمتع لا عشان انصرك إذ ينصرك الله لا إذ يخرجك قومك أنا عايز أضحي عشان الدين ده أنا عايز أبذل عشان الدين ده يا خسارة إن أنا ما عرفتوش غير وأنا راجل كبير النبي قال له هو مخرجي هم مش سأخرج لا أبو مخرجين هم حبايبي حبايبي أبو لهب عمي هيطردني أنا أبو الحكم اللي بقى أبو جهل بعد كده هيأذيني أنا دول اللي هيأذوني إزاي إزاي يقول له ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي يا اللي بيحاربوا نقابك يا اللي بيحاربوا التزامك يا اللي بيتريقوا عليك يا اللي بيحاربوك في وظيفتك يا اللي بيحاربوا دينك مفيش حد هيجي بالدين ده لو هيعادى خديجه ما ما اترعبتش قالت له احنا مالنا احنا لا احنا قد ابو جهل ولا ابو لهب واحنا مالنا النبي ما رجعش لورا النبي ما خافش النبي كل اللي همه ان حبايبي هيطردوني ازاي ازاي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام يا ليتني ان ادرك يومك انصرك نصرا مؤزرا يا ريت نبقى موجود يوم ما هتبعث البعثه النهائيه بقى والوحي والوحي اللي هتكلف فيه بالرساله ايام ويموت ورقه بن نوفل يموت بعد ما ادى المهمه اللي عاش حياته كلها عشانها عاش حياته يتعلم التوراه والانجيل عشان الموقف ده اهو يعرف ان ده جبريل وان ده وحي ربنا ويثبت الرسول ولما تنتهي مهمه ورقه بن نوفل يموت ورقه بن نوفل ويفضل النبي واقف مين اللي نزل لي ده جبريل طب ما قاليش ليه صراع نفسي رهيب وانا مين انا رسول طب ما قاليش ليه ما عرفنيش ليه ليه الموقف الغامض اللي حصل ده انا قال لي كلام لا يمكن يكون كلام حد غير ربنا بس ما قاليش ليه انه كلام ربنا طب هو فين طب ما بيجيش تاني ليه يوم يطلع على الغار يستناه ما جاش تاني يوم ما جاش تالت يوم ما جاش رابع يوم ما جاش ينزل النبي يمشي في شوارع مكة وسط الناس النبي عليه السلام في صراع رهيب هو فين وما جاش ليه وهو ماشي فجأة يسمع نفس الصوت اللي سمعه في الغار يا محمد نفس الصوت اللي انا سمعته قبل كده يبص قدامه مفيش حد يمين شمال يبص وراه مفيش حد الصوت جاي منين يا محمد يبص فوق يلاقي جبريل على كرسي في صحيح البخاري على كرسي في السماء وهو بيكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول يبص مشدوه يترعب يرتجي في قلب النبي تاني الوحي ما كانش لذة في الاول يا جماعة ولا الموت النبي الوحي كان شيء شديد جدا على قلب النبي احنا بنستمتع النهاردة بس النبي يا ما تعذب عشان احنا نستمتع النهاردة يجري النبي يطلع يجري وهو بيرتجف بكل ذرة في كيانه لبيت خديجة تاني يدخل في ايه يا محمد انا عمري ما شفتك كده ايه اللي حصل دثروني دثروني بسرعة هاتوا كل الاغطية اللي عندكم في البيت ولفوني فيه فيها دثروني دثروني جه تاني اللي شفته على الغار جه تاني بس برضه ما قاليش هو مين ولا قال انا مين ولا قال عايز مني ايه جه تاني يا خديجه وينا وينام النبي بيرتجف مش قادر ينطق والاول مره وهو في وسط الانفعال الرهيب ده يفاجئ ان جبريل جاله بيته يجي جبريل للرسول عليه السلام بيته عشان يقول له استريح يا محمد نام يا محمد معلش يا محمد لا عشان يقول له مضى عهد النوم يا محمد مضى عهد التزمل يا محمد مضى عهد التدثر يا رسول الله رسول الله انا ايوه انت رسول الله وانا جبريل امين الوحي من السماء انت رسول الله اللي ربنا اختارك وينزل قول الله يا ايها المدثر كافر قم فأنذر خلاص يا جماعة أيقن الرسول في اللحظة دي أنه فعلا هو رسول الله فعليا من اللحظة دي بقى محمد بن عبد الله اسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم قم فأنذر قوم قوم ما تسيبش منكر اللي ما تغيروش قوم ما تسيبش حد ما تكلموش قوم انت مكلف بتغيير الدنيا دي كلها انت مكلف بتغيير وثن وثن انت مكلف بتغيير صليب صليب انت مكلف بتغيير كل منكر على الارض انت مكلف يا محمد ان الرايات الحمراء تتنزع من على بيوت البغاء مكلف ان الربا ده يتشال مكلف ان الاوثان دي تتهد قوم يا محمد اصبح رسول الله من اللحظه ديت مكلف بمهمه الجبال ما تقدرش تشيلها اخيرا يا جماعه اخيرا جت اللحظه اللي الكون كله كان مستنيها لما الرسول طلع في رحله المعراج مع سيدنا جبريل كل ما جبريل يطرق على باب من ابواب السماء يقولوا له من يقول لهم جبريل يقولوا له من معك يقول لهم محمد اول ما الملائكه في كل السماوات تسمع كلمه محمد تقول له اهو قد بعث جه اخيرا جيت يا نور الله اخيرا جيت يا حبيب الله اخيرا جيت يا خير خلق الله اخيرا بعثت اه وقد بعث هو جه هو محمد جه هو نبي الله جه اخيرا بعد ما كانت ملائكه السماوات مشتاقه ليك جيت يا محمد يا ابن عبد الله ان الله وملائكته يصلون على النبي ملائكه السماوات بتصلي عليك وانتوا ما بتصلوش عليه عليه الصلاه والسلام اخيرا جت اللحظه اللي كل الرسل كانوا بيستنوها كل رسول كان بيبشر قومه ويقول لهم استنوا محمد عليه الصلاه والسلام سيدنا عيسى قال لهم انا انا لما كانوا حزنا انه هيمشي قال لهم انا لو ما مشيتش مش هيجي لكم احمد كان العزاء بتاعهم ان احمد عليه الصلاه والسلام جاي سيدنا عيسى قال لاكبر تلاميذته سمعان قال له انت بطرس بطرس انت اسمك بطرس النصارى مش عارفين يعني ايه بطرس يقول لك الصخره وصخره الدين وال لا يا جماعة بطرس ده اسم الصخرة اللي كان زمان لما يكون في عظيم او ملك او حد من العظماء جاي يزور البلد يعملوا صخرة ويوقفوا عليها واحد يفضل ليل نهار يراقب اللي جاي عشان اول ما اللي جاي المنتظر الغائب يجي يفرح الدنيا كلها ويقوموا كلهم يستنوه بطرس كان وظيفته انتظار محمد بن عبد الله سيدنا عيسى عينه بهذه الوظيفة انه يتفرغ لانتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم اخيرا اخيرا جيت يا رسول الله اخيرا بعد شوق الملائكه ليك وشوق الرسل ليك وشوق الصالحين كلهم ليك الكون كله مشتاق ليك يا رسول الله ده الجنه اشتاقت لسلمان مش هتشتاق ليك يا رسول الله ده الحصى سبح في ايدك الحصى عارفك وبيحبك ومشتاق ليك يا رسول الله عليه الصلاه والسلام إن النمل في الجحور وحتى الحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير وفي حد علم الناس الخير أكتر منك يا رسول الله النمل والحيتان مشتاقة لك يا رسول الله لما مرة شفت كلمة محمد في السماء مكتوبة بالسحاب سبحانك يا رب حتى السحاب بيكتب اسمك في السماء يا رسول الله لما جذع الشجرة حضنته وهو بيبكي وقلت لو لم ألتزمه لظل يبكي إلى يوم القيامة كل شيء كان مشتاق لك يا حبيب الله ويجي رسول الله ويبعث حبيب الله عليه الصلاة والسلام المشهد الأخير يا جماعة المشهد الاخير في حلقه الليله ورسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل قال له يا ايها المدثر قوم قم فانذر ورسول الله متدثر وسمع الايات وهو تحت الدثار اول مره اول مره يتكلف بالمهمه الرهيبه دي اول مره قعد يفتكر هغير ايه قعد يفتكر رايه رايه وثن وثن ضلال الارض كلها قعد يفتكر كل الظلم وكل الحرب وكل اللي افترى وقت البنات وحفره حفره اتحفرت في الصحراء واترمى فيها بنت حيه قعد يفتكر طفل طفل اتقتل وهو صغير بسبب الفقر قعد يفتكر والنبي عليه السلام مش قادر يشيل الدثار عن وجهه وخلاص انا انا رسول الله فعلا انا مكلف ان انا اغير كل ده ويتنفض قلب رسول الله نفضه يتنفض منها كل شيء في جسمه ينفض الدثار من عليه ويقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه نظره اصرار رهيبه على وشه ملامح ثبات رهيبه رهيبه خديجه تقول له الى اين يا رسول الله اول مره مش بشر يقول له يا رسول الله الى اين بكل اصرار وبكل عزيمه وبكل ثبات مضى عهد النوم يا خديجة خلاص ما عادش في نوم خلاص النبي كان فوق على الجبل ربنا قال له انزل نزل لما نزل غير الواقع انزلوا يا أمة محمد سايبين الضلال ده كله ليه انزلوا احنا ملناش غير في الجوامع وخلاص ننزل نخرج ندعو الناس ننقذ البشرية الرسول لما كان عايش على الجبل مفيش حاجة اتغيرت في الواقع اما نزل الدنيا كلها اتغيرت من النهارده من النهارده يا كل طالب في الحق افرح من النهارده التايه اللي زي سلمان هيلاقي حد يهديه من النهارده التايه اللي زي ابو ذر اللي لف سنين على الحق في الارض هيلاقي حد يدله من النهارده اللي زي زيد بن عمرو بن نفيل ما يقعدوش هيقضوا حياتهم في بكاء وعذاب من النهارده الاسلام هيبقى له حد يشتغل عشانه ويفكر عشانه ويسهر عشانه ويشيل همه من النهارده البشريه ظلماتها هتبدا تتمدد وتبقى نور يا فرحتك يا سلمان مع اول نظره هتبص فيها في وجه محمد يا فرحتكم يا كل واحد تايه على وجه الارض يا فرحتك يا مصعب يا شاب مترف مخنوق ما عدتش طايق حياتك وعايز تعرف انت جاي ليه وحكمة حياتك ايه محمد باعث عشان يعرفك يا مصعب يا ابن عمير خلاص يا جماعة الوقت يا جماعة رجعت الارض تاني رجع البقرة البقر نص مليار بني ادم بيعبدوا البقر دلوقتي يا امة محمد حرام عليكم حرام عليكم في, في روسيا واوروبا فوق المليار ملحد religionless حرام عليكم حرام عليكم الصليب بيسجد له فوق المليار بني ادم لغايه دلوقتي يا امه محمد الاوثان وهبل ومناه لغايه دلوقتي فوق المليار بني ادم بيعبدوا الاوثان لغايه دلوقتي يا امه محمد البقر بيتعبد والاوثان بتتعبد والصليب بيتعبد وربنا بينكر وجوده انتوا بتعملوا ايه يا اتباع محمد لو انتوا اللي ما انقذتوش الدنيا زي ما محمد انقذها زمان مين اللي هينقذها الوقت الغرب اللي يشوف مصر مسلم بيتوضى بيسلم ما هم ظلام رهيب اي بصيص نور بيخليهم ييجوا الوقت اللي عايز يوصل للحق تاني زي ايام سلمان بيلف الدنيا كلها ومش عارف يوصل ازاي في رقبه مين كل طالب حق على وجه الارض في رقبه مين عذاب الكره الارضيه ومرضى الاكتئاب النفسي والتايهين في الارض بيدوروا عايزين عشان عايزين يوصلوا لربنا سبحانه وتعالى خلاص بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم متخيله احساس الرسول وهو اول مره خارج من بيت خديجه اول مره يبص للدنيا بعين اللي هيغير وهيصلح كل ده كل ده انا مطلوب مني ان انا اغيره متخيل النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقابل الصحابه وهو اول مره بيدعوهم كان بيطلب منهم ايه كان بيطلب منهم انت انا بطلب منك دلوقتي ايه انك تلبسي نقاب انك انت تبطلي اختلاط انك انت تطبق سنه النبي انك انت تشتغل في الدعوه النبي كان بيطالبهم انهم يغيروا حياتهم كلها يسيبوا كل شيء ينقلبوا على كل شيء النبي كان بيطالبهم مطالبه رهيبه متخيل شاب زي مصعب اي شاب ماشي ماشي جاي من سهره رايح سهره ويلاقي واحد وشه كله نور ولحيته نور بيبص له وبيبتسم يقول له انت انت انت مين يقول له انا نبي نبي من عند مين من عند الله الله الله مين الله اللي في السماء مش الاوثان ده ايه عايز ايه عايزك تغير كل حاجه كل حاجه كل حاجه يعني كل اللي انا فيه غلط كل ده غلط كان مهمة محمد بن عبد الله انه يقنع البشر ان كل ده غلط ان الدنيا دي كلها غلط ولازم تتبني من جديد على توحيد الله سبحانه وتعالى تخيل لو رسول الله وهو نازل من الغار اخر مرة بدل ما يروح على الصحابة جه عليك انت بدل ما يروح على الصحابة جه عليك انت جه عليك انت قبلك انت كلمك انت دعاك انت تخيل كنت هتقول له ايه كنت هتقبل وانت الوقت قبلت سنته كلها كنت هتقبلي وانت الوقت قبلت سنته وانت الوقت شلت دينه وانت الوقت طبقت ايه من حياته كنت هتقبل دعوة محمد بن عبد الله ولا لا لو كنت بتقول انك هتقبلها اقبلها من الوقت اقبليها من الوقت اقبليها عشان يوم ما نقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيل لو كان حبيب الله جه عليك انت كنت عملت ايه وكان حصل ايه النبي عليه الصلاه والسلام نزل من الغار ما رجعلوش تاني طول عمره ولا حد من الصحابه راح للغار تاني ليه خلاص بدا الجهاد ما عادش في غار ما عادش في رهبانيه ما عادش في عزله من الوقت لازم ننزل لازم ننقذ البشر لازم ننقذ الانفس المتفلته مننا من النار وانا اخذ بحجزكم بمسك فيكم وانتم تفلتون من مني الى النار النبي خلاص انشغل لغايه ما لقى الله ربنا قال له قم قام ما نمش لحد ما قابل ربنا سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه الرسول يا جماعه ليه الرسول عليه السلام بعث وعنده 40 سنه ليه 40 سنه يا رب 40 سنه عشان يشتغل 20 سنه ليه عشان الاعداد يا جماعه عشان ما نستعجلش ما ضربش الحركه الاسلاميه في مقتل غير الاستعجال ما ضربش الدنيا غير الاستعجال العلم نتعلم ديننا انما الشاب دلوقتي ممكن يلتزم انا عايز اخرج واكسر واعمل لا نتعلم ديننا نعرف سنه محمد ونخرج ننور الدنيا نستعجل ليه الله لا يعجل لعجله احد ربنا قال ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه لما قال كده واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه لما ربنا اراد التمكين لبني اسرائيل ولد موسى ولسه 40 سنه على ما يبعث ولسه هيروح مدين ولسه هيواجه فرعون ولسه هياخد قومه ويتشقلهم البحر ولسه هيعيشوا في التيه 40 سنه على ما يجي يوشع ابن نون ويفتح الارض المقدسه 100 سنه 90 سنه 90 سنه يا جماعه لما ربنا اراد التمكين مستعجلين ليه ربنا عد النبي في في 40 سنه والنبي اعد الصحابه في 13 سنه والنبي والصحابه غيروا العالم في 9 سنين مستعجلين ليه طب يا رب الناس بتموت على الكفر كده يا رب 40 سنه طب يا رب ابعثوا عند 30 لا يا جماعه الله لا يعجل لعجله احد النبي عليه الصلاه والسلام 40 سنه من عمره اتكلمنا عليهم في حلقتين وال23 سنه لو قعدنا نتكلم ليوم القيامه مش هيخلص الكلام الدعوه هي اللي هتدي لعمرك قيمه الدعوه هي اللي هتدي لعمرك خصوبه الدعوه هي اللي هترفع مقامك عند الله الدعوه يا امه محمد مهمه محمد وظيفه محمد فين فينا يا امه محمد عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام النبي كان في ناس تانية بتعبد ربنا على في في كهوف زي ابو عامر الراهب ليه ربنا اصطفى النبي عليه الصلاه والسلام لانه كان بيعبد ربنا عشان ربنا التانيين كانوا بيعبدوا ربنا عشان الرساله قلبك قلبك هو اللي بناء عليه ربنا يختارك ويصطفيكي سبحانه وتعالى انا عايز اقول يا جماعه جبريل جبريل اللي نزل الوحي جبريل اللي نزل الوحي على كل الرسل اللي ما فيش نبي على وجه الارض اتعلم الدين غير من جبريل جبريل احنا ما بنحبوش زي جبريل يعني يعني جند الله وفي قراءة ابن كثير جبريل جبريل يعني جبار الله اللي ربنا قطن به وسط فرعون لما قتل فرعون لما موت فرعون في الغرق اللي ربنا بيجبر به قلوب المنكسرين من العاملين لدين الله لما نزل بالوحي على الانبياء جبريل جبريل ازاي ما نحبهوش يا جماعه يا رحمتك يا رب انك تنزل لنا جبريل في الكره الارضيه الارض يا جماعه اللي ما تجيش في الكون ده ذره رمل ما تجيش حته رمل في في في في, في مجره التبانه ما بالك عن الكون احنا ربنا ينزل لنا جبريل 23 سنه طالع نازل سبع سماوات احنا ربنا يعمل لنا كل ده ايه رحمتك دي يا رب يا رحمتك يا رب انك تنزل لنا جبريل يا رحمتك يا رب انك تبعث لنا محمد يا رحمتك يا رب انك تنزل لنا القران المجيد العظيم يا رحمتك بينا يا رب يا سلام قد ايه النور والدين بيرفعوا الناس عند ربنا الارض ذره رمل في الكون ولكن لما الدين بيجي يشوفوا ربنا بيبقى قدر الارض عند الله سبحانه وتعالى قد ايه السؤال الاخير من اول من امن بمحمد السؤال ده اجلناه للاخر يا جماعه مين اول واحد امن بمحمد اه ابو بكر لا لا لا ده خديجه لا اول من امن بمحمد هو محمد صلى الله عليه وسلم عرفنا ليه جبريل ما قالوش انه جبريل عرفنا ليه جبريل ما قالوش ان ده القران في الاول ليه لان محمد كان مطلوب منه انه زيه زينا في الاول يؤمن ان ده كلام الله من غير ما يتقال له انه يؤمن ان ده جبريل يؤمن انه نبي كان مطلوب انه يخوض نفس تجربتنا في الاول مطلوب انه يبقى اول واحد يؤمن في هذه الامه لازم احنا نؤمن برسالتنا الاول عشان نغير العالم لازم تؤمن ان وراك رساله لازم انت تبقى اكتر واحد مؤمن بدعوتك دعوتك لازم نبقى اكتر ناس مصدقين اللي احنا بندعو اليه باذن الله سبحانه وتعالى عارف رسول الله صلى الله عليه وسلم عارف حبيب الله خلاص عارف مين اللي كان بيخلي الحجر يسلم عليه عارف مين اللي كان بيوريه الرؤى عارف حياته اترتبت الترتيب العجيب ده ليه وازاي لسه يا رسول الله لسه قدامك طريق طويل قوي يا محمد يا ابن عبد الله لسه قدامك شك شوك كتير قوي رجليك هتمشي عليه لسه قدامك عقبات كتير هتعديها لسه يا محمد اهلك هيظلموك واحبابك هيطردوك وقرايبك هيظلموك وهيؤذوك مكتوب عليك يا محمد انك هتدفع ضريبه هدم وثن وثن هتدفعها من دمك ومن عمرك ومن جهدك ومن مالك ومن حياتك يا محمد يا ابن عبد الله مكتوب مكتوب عليك هتعيش تذوق طعم المرار والراحة ليك في المنتهى مكتوب لو القلب استباح صرخة يكون حد اللسان سكينة تذبح قلبها مكتوب تكون في الصبر ضيف علشان تكون في الشمس طيف مكتوب انك تصبر ولازم هتصبر يا رسول الله عشان نيجي احنا النهارده نطلع الليله نتكلم عنك وقلوبنا كل ذره فيها مليانه حب ليك لو اتوزع على الارض يفيض من بكره ان شاء الله هنعرف عمل ايه محمد بن عبد الله عمل ايه لما ربنا نزل له قم فانذر وربك فكبر ربنا كبير ومش هيسيبك عمل ايه لما ربنا قال له اقرا باسم ربك انا ما اعرفش اقرا يا رب لا باسم ربك من النهارده ما عدتش هتواجه الحياه بامكانياتك ولا قدراتك من النهارده هتواجه الحياه بامكانيات تانية بقدرات تانية بقدره تانية خالص بقدره الله في اخر سوره اقرا اول سوره اخر مشهد والنبي بيسجد كلا لا تطح واسجد واقترب يضرب وابو جهل وابو لهب عايزين يقتلوه وهو ساجد اول سجده لوحده وحيد مضطهد ويجي اخر سجده في القران في سوره الحج اللي من اخر واخر السور اللي نزلت في القران اخر سجده فيها يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وتنزل الامه كلها تسجد يبقى اول سجده في القران رسول الله لوحده لما صبر الامه كلها سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكره ان شاء الله مع طريق الالف ميل بكره الخطوه الاولى من طريق الالف ميل الخطوه الاولى من طريق الكفاح وال- والضنا والعذاب والتضحيه والدم والطرد والسجن والتعذيب بكره الخطوه الاولى الخطوه الاولى في حياه محمد بن عبد الله اللي بقى من اللحظة دي اسمه في السماوات كلها وفي الأرض كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت البرنامج خلص أوصيكم بإيه أوصيكم بإيه في النص دقيقة الباقية دي يا جماعة أوصيكم بإيه أنا في حيرة والله يا جماعة أوصي بإيه حبيب الله لما نسمع عن رسول الله لما واحد يكلم الناس عن العلماء المخترعين عايزهم يبقوا إيه لما واحد يكلم الناس عن المليارديرات عايزهم يبقوا إيه لما بيتكلم عن رسول الله أعظم مصلح لازم تبقى إيه قومي بقى انزل بقى اتحركوا بقى شيلوا رسالته بقى طبقي حياته كلها خلي شكلك زي شكل زوجاته وعقيدتك زي عقيدته ومنهجك زي منهجه قوموا بقى قوموا بقى يا أمة محمد قوموا اتنفضوا لو الدنيا ما اتغيرتش على ايديكم هتتغير على ايد مين قوموا قوموا ده رسول الله النبي بقى نبي بآية اتقال له اقرأ بقى نبي بقى رسول الله الدنيا كلها بتقول عليه الصلاة والسلام قوموا بقى قوموا آية واحدة تبكي منها في التراويح ممكن تبقى والي بآية ممكن يتغير حياتنا بآية لازم لازم علاقتنا بالقرآن تتغير لازم الأسبوع ده نختم ختمة جديدة إن شاء الله لازم نخلص ختمة بس بقلب بتدبر أنا عايزك تقري القرآن الليلة وأنا عايزك تسمع القرآن الليلة وأنت في التراويح النهاردة باقي الأنعام وأول واول الاعراف انا عايزك تسمع النبي اتاذى قد ايه كل ايه بتحسسك بمعاناه الرسول قد ايه انا عايزك تقرا القران قرايه جديده قرايه في نفس الجو اللي نزل فيه القران انا عايز اللي حصل في قلب ورقه بن نوفل لما سمع القران يحصل في قلوبنا نتنفض نتزلزل نقوم قوم لازم نختم القران الايام الجايه دي ان شاء الله ولازم التراويح نعيش معاها ولازم نبكي الليله لازم نبكي الليله من القران ولازم نتغير ولازم كلنا مع بعض اللهم انا تبنا اليك تبنا الى الله قولوا معايا قولوا معايا تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعاهدناك يا رب الا نعود الى المعاصي ابدا وعاهدناك يا رسول الله ان نعيش على سنتك وان نموت على ملتك باذن الله اللهم انا نعاهدك ان على سنه نبيك ان على طريق نبيك ان على جهاد نبيك ان على مله نبيك يا رب اجعلنا من المجاهدين المخلصين اجعلنا من جندك المخلصين يا رب استعملنا لنصرة دينك في الأرض يا رب يا رب قيد للإسلام من ينصره يا رب قيد للإسلام من ينشره يا رب اللهم أخرج منا دعاة وداعيات وعلماء وعالمات وعباد وعابدات ومجاهدين ومجاهدات يا رب يا رب اجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا يا رب يا رب ارزقنا حب الرسول يا رب ارزقنا ألا نفطر عن الصلاة عليه يا رب ارزقنا ألا نفطر عن الصلاة عن رسول الله يا رب عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا
للصوم